دي دي جي مادو احبك اقولها واكررها على مسمع الاخرين اشتاق اليك اشعر بها وتقتلني على مراى الاخرين أعشقك أتمسك بها وأحارب بها كل الآخرين أحلم بنا أحلم بنا وهذا ما كان يتمناه قلبي من حين إلى حين أحتاج إليك في كل لحظة ويدري بها كل الآخرين ستبقين معي إلى الأبد وهذا ما يعلمه هؤلاء الآخرين
حبيبي تصدق بإيه قلبي معرفش ليه أول ما شافك نداك قال ده اللي هموت عليه تملي بسأل عليك بتوه وأنا بين إيديك بجد أنا نفسي أعرف أنا ليه مهتم بيك غيرت فيا حاجات في يومين كده تغير لي حالي نسيت كل اللي فات مع قلبك انت ايه جرى حبيبي معاك بحس انا بالامان كان فين حبك زمان كان فين هواك
كنت في حبك خلاص احتاج انا ايه منك ما كفايه هواك
حبيبي معاك بحس انا بالامان كان فين حبك زمان كان فين هواك
كنت في حبك خلاص احتاج انا ايه منك ما كفايه هواك
دي دي جي مادو
حبيبي معاك
دي دي جي مادو
وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده وانا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياة بالشكل ده وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده وانا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياة بالشكل ده او انا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده انا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياة بالشكل ده كل
اللي فات انا عمري لسه في اوله كفايه اني بقيت معاك ومعاك هعيش واكمله انا مش هفكر في اللي فات انا عمري لسه في اوله كفايه اني بقيت معاك ومعاك هعيش واكمله علشان هواك بقى عندي أغلى من الحياة لو قلت آه بقول بدالك ألف آه وكأنك أنت في دنيتي طوق النجاة وإن قلت أبعد أخاف لا بعد يكسرك بعشقك نفسي تعرف قبل ما الأيام تفوت إن عشت العمر ليك من غير شروط وإن خيروني أعيش معاك ولا أموت ما بقتش أخاف من الموت وخايف أخسرك بعشقك الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه لو ما كنتش جنبي مني اعيشها ليه ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك مهما تعمل بيا برضه انا روحي فيك وان بعدت انا برضه هاجي اسال عليك يعني مهما حصل لي منك مستحيل تبعدني عنك اه بعشقك وحدي بدونك ما قدرت ما أصعب الحرمان تركوا الندم عندي عيونك وغابوا مجروح قلبي وصرخ عم يندك ندمان محروق طعم الهنا وغياب أحبابه كلامي انت إلي قلبي إلك مخلوق إلي انت ملاك قلبي هواك اللي بحلاك عمري حليك انت لاني انت إلي قلبي إلك مخلوق إلي انت ملاك قلبي هواك اللي بحلاك عمري حليك وينك على ليلي تعب بعد القمر سهران بألمحك جاي أنا عيوني سهر دابو شوف الدني كل الدني ما في قلب عشقان إلا مجرح من الهوى اسم الهوى صاحبه انت حبيبي وبالقلب غيرك ما في انسان مكتوب عمري الو والعمر راح سابه صارت حياتي انا قصة قلب تعبان وحده الحنين اللي بقي من كل اصحابه كلامي انت إلي
بحلم ليه وانا وياك ده انا لامس بايدي ملاك واتمنى ايه يا حبيبي وانت قدام عينيا ولا حسيت غرام قبليك ولا عرفت الا جوه عينيك حبيبي خلاص بقيت انا ليك وانت بقيت ليا ما يهمنيش اللي فات من عمري ايه واللي فاضل ليا فيه انا عايش ليك وانا بين ايديك اي شيء ما يهمنيش اصل كنت هموت واعيش عمري لعينيك انا من زمان قلبي نفسه يعيش معاها وكان حلم افضل معاها عشت عمري ده كله ليها كل اللي كان من حياتي لقيته فيها نفسي اكمل عمري بيها وابقى جنبها بين ايديها انا من زمان قلبي نفسه يعيش معاها وكان حلم افضل معاها عشت عمري ده كله ليها كل اللي كان من حياتي لقيته فيها نفسي اكمل عمري بيها وابقى جنبها بين ايديها تفرق كتير ان حلم حلمت بيه تصحى يوم فجأة تلاقيه قدام عينيك انت الوحيد اللي لما بكون معاه بلقى روحي مصدقاه وده يبقى فيه ما يهمنيش اللي فات من عمري ايه واللي فاضل ليا فيه انا عايش ليك وانا بين ايديك اي شيء ما يهمنيش اصل كنت هموت واعيش عمري لعينيك انا من زمان قلبي نفسه يعيش معاها وكان حلم افضل معاها عشت عمري ده كله ليها كل اللي كان من حياتي لقيته فيها نفسي اكمل عمري بيها وابقى جنبها بين ايديها انا من زمان كل اللي كان من حياتي لقيته فيها نفسي اكمل عمري بيها وابقى جنبها بين ايديها
كلمة بحبك لما جيت لي وقلتها دي جي مادو اقول لك ايه حصل لي بعدها من غير هواك انا كان ناقصني حاجات كتير كملتها كمل كلامك كل كلمة بحسها اللي غرامك أحلى حاجة قابلتها أنا روحي فيك وكل حاجة يا عمري فيك بحبها لقيت غيري في عينيك وروحي ليك سلمتها وبعيش أيامي لك عمري وانا مغرومة فيك وبخاف عيونهم تحسدني وحب تنسيك بتمنى قلن انك عمري ومغرومة فيك وبخاف عيونهم تحسدني وحب تنسيك ما تبعد عني ما تبعد عني ما تبعد عني لو لحظة حد يخليك ما تبعد عني ما تبعد عني ما تبعد عني لو لحظة
أول ما يجي أنا هحلف له في قلبي حبه وهوصف له من قد إيه وأنا بستناه أول ما يجي أنا أحلف له في قلبي حبه وهوصف له من قد إيه وأنا بستنى كلمة وبقولها أنا ليك وقفت حياتي عليك هتعيش خلاص جوايا ولا يوم هفرط فيك غايب بفكر فيك قدامي بشتاق ليك كلمة حبيبي بداية أنا لسه هوصف فيك بيحسدونا عليك ياللي ماليش بعديك أنا كنت إيه قبليك إياك تغيب عني أنا قلبي لما لقاك حب الحياة وياك تخلص حياتي فداك ولا يوم تروح مني بيحسدوني عليك عليك آه بلاش تغيب عني أنا قلبي لما حب الحياة وياك تخلص حياتي فداك ولا يوم تروح مني
اسمع كلامي وصدقه انت اللي روحي بتعشقه كان حلم نفسي احققه ان ابقى ليك قربني منك ضمني قدم ما احبك حبني من غيرك انت يهمني ده انا روحي فيك ملهوفة عليك ومسلمة تقدر تقول مستسلمة حاسة اني طايرة في السما اخدني الشوق متحيرة ومتغيرة وكأني لسه صغيرة لو بحلم أنا من الحلم ده مش عايزة فوق ملهوفة عليك ومسلمة تقدر تقول مستسلمة حاسة إني طايرة في السما واخدني الشوق متحيرة ومتغيرة وكأني لسه صغيرة لو بحلم أنا بالحلم ده مش عايزة أفوق لحظة حنان أنا عشتها لحظة ما شفتك وقتها على صوت انا قلتها هفضل معاك جنبك طريقي هكمله لو لسه عمري في اوله المستحيل انا هعمله علشان هواك ملهوف عليك ومسلمة تقدر تقول مستسلمة حاسة اني طايرة في السما واخدني الشوق متحيرة ومتغيرة وكأني لسه صغيرة لو بحلم أنا بالحلم ده مش عايزة فوق ملهوفة عليك ومسلمة تقدر تقول مستسلمة حاسة إني طايرة في السما أخدني الشوق متحيرة ومتغيرة وكأني لسه صغيرة لو بحلم أنا بالحلم ده مش عايزة أفوق
عرفت معنى الحب ولا لسه ما حسيتوش احساس غريب حسيته مليون ما نسيتوش قلبه سهرت الليل عشانه ما لقيتوش اصل عيوني عودوني ما يناموش عرفت معنى الحب ولا لسه ما حسيتوش احساس غريب حسيته مره وما نسيتوش قلبه سيرت الليل عشانه ما قتوش اصل عيوني عودوني ما يناموش شوفني وكم سنه انا هو زي ما انا لسه فاكر حبنا كل يوم بشتاق ليك شي غريب بياخدني ليك ايوه جد بحن ليك نفسي اشوف عينيا دايما قدام عينيا شوف من كام سنة أنا هو زي ما أنا لسه فاكر حبنا كل يوم بشتاق ليك شي غريب بياخدني ليك أيوة جد بحن ليك نفسي أشوف عينيا دايما قدام عينيا
ليك أنا ملكي ليك تعالى قرب ضمني محتاجة ليك ليك وروحي فيك يا حب عمر أنا عمري كله هعيشه ليك هواك هو الحياة هو انت اللي انا بعشق هواك كان قلبي منى أجمل ملاك
عينيك ازاي وانا بايديك يملا قلبي الحنين ويوحشني الهوى اشوفك بعيني بلا وبدوب ويا هواك احلم واحلم معاك بأيامنا سوا مني خلاص عمري اللي جاي معاك عمري اللي فات كان لي جميل مستني خلاص حبيبي لا كل الناس مني خلاص
وتقلك دمعة العيون انت انا روحي انا حبك انا
وانت معايا وانت في حضني بنسى العالم بنسى زماني قرب اكتر قرب خدني يا وحشني وانت في احضاني نظرة عينك صافية بريئة بتخليني في كل دقيقة أسأل حلم ده ولا حقيقة أنت بجد بقيت علشاني من قد إيه أنا بتمناك من قد إيه وروحي كانت رايحة وراك والقلب فيه حنين وحب بيستناك ايام كتير قرب تعالى ادوب في هواك واتهنى بيك من قد ايه انا بتمناك من قد ايه روحي كانت رايحه وراك والقلب فيه حنين وحب بيستناك ايام كتير قرب تعالى ادوب في هواك واتهنى بيك بقى معقولة إنك ليا وإن إيديك لمساها إيديا أنا مش قادر أصدق روحي فرحة قلبي كبيرة عليا أنا متحير وإنت قصادي ايه يشبه لك في الدنيا دي ولا احساسك احساس عادي ولا زيك في الناس والدنيا من قد ايه انا بتمناك من قد ايه وروحي كانت رايحه وراك والقلب فيه حنين وحب بيستناك ايام كتير كتير قرب تعالى ادوب في هواك واتهنى بيك انا بتمناك من قلبي ايه وروحي كانت رايحه وراك والقلب فيك حنين وحب بيستناك ايام كتير قرب تعالى ادوب في هواك واتهنى بيك
DJ Mado.
بحبك يا حبيبي كمني بهواك وبحس انك مني سمعني ضرب روحي بغني ده انا بحكي لكل الدنيا عليك بحب الحب اللي جمعنا بحب الشوق اللي وجعنا عمر بجد ملوش معنى ولا تحلى الدنيا في يوم غير بيك بحب هواك وعنك انما لو قد الارض وقد السما هكون اكتر منهم مغرقة وهكون اقرب من نفسك ليك بحب اخرج مني واجيلك واسيب احساسي يغني لك كفاية يكون قلبي بقيلك كفاية أشوف الكون بعينك آه على أنا حاساها واللي أنا عايشة كان حنيني وآه آه كل يوم بيفوت فيك بعيش وبموت برضه أحلى حياة آه على أنا حاساه واللي أنا عايشاه كان حنيني وآه
يا حبيبي مش هقدر اعيش مع غيرك نفس اللي انا عشت فيه معاك معقول قادر تحب غيري وتقول له نفس الكلام اللي ما كانش بيتقال لحد غيري وتعيش كمان نفس الاحساس DJ معايا Mado.
My girl, I love you. Baby girl, I need you. Don't leave me, baby. I can't live without you. Baby girl, I need you. Don't leave me, baby. 'Cause I can't live without you, girl. أنا بحبك موت وعارف صوت صوت نفسك حتى لو انا مش جنبك انا بحبك موت وعارف صوت صوت نفسك حتى لو انا مش جنبك يا حبيبي مش هقدر اعيش مع غيرك نفس اللي انا عشت فيه معاك معقول قادر تحب غيري وتقول له نفس الكلام اللي ما كانش بيتقال لحد غيري وتعيش كمان نفس الاحساس معاك You left me suffocating, girl. I used to breathe you. Trust me, I'm doing playing. Come back, I need you. We'll make it up to you and leave the old me in the past. We'll start from scratch with no last, so true love could last.
Hey, I can't think of another girl to fill your shoes in my life. No one can ever be the mother of my children and my beloved wife.
that brought joy to my world. أقدر أعيش مع غيرك نفس اللي أنا عشت فيه معاك
We'll make it up to you. Come back, I need you.
The love I gave to you can't give to another girl. يا حبيبي مش هقدر أعيش مع غيرك
my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her mind is different and twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, We haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise when you're alibis. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like the shadow that's by your side.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I'm yours. My love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms
When you love someone, you'll do anything. You'll do all the crazy things that you can't explain. You'll shoot the moon, put out the sun. When you love someone,
Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. On
will go on and on.
My love, there's only you in my life. The only thing that's right. Ooh.
My first love. You're every breath that I take. You're every step I make.
حبيبي وانا جنبك تعرف بحس بايه وانا في حضن قلبك ببقى عايز اقولك ايه يا محلى الدنيا وانا جنبك يا كل منايا محتاج لك يا محلى الدنيا وانا جنبك يا كل منايا محتاج لك حبيبي يا عمري ما تسيبنيش وحياة أغلى حاجة عندك وما يحرمنيش منك وما يبعدنيش عنك وما يحرمنيش منك وما يبعدنيش عنك
I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look on your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long. How am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone?
حبيبي تعالى بناديلك تطمني تريحني ما تسيبش ايدي من ايدك حبيبي تعالى بناديلك تطمني تريحني ما تسيبش ايدي من ايدك ما تبعش عني ولا ثانية احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا ما تسيبش ايدي من ايدك ما تبعدش عني ولا ثانية احضني نسيني الدنيا ووعدني طول ما انت معايا ما تسيبش ايدي من ايدك يا نور and it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be Fight, baby, fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can break down the walls someday. I will be there. So strong that I can't get through. Is there really no chance to start once again? I'm loving يا طريق سلكته يوما ومحبوبتي بقربي دوما أسألك برب المغيب وأشجاري لم تعد تطيب تطيب ذاك العبق الجميل ولمحبوبتي كانت تميل وتبني على قلبي المشاعر فأصبحت بحبها شاعر
بين علي التعب وتريد تنساه تهجرني انت وضل لدموعي واحزاني بين علي التعب وتريد تنساني تهجرني انت وضل لدموعي واحزاني من فات هسه العمر تقول لي لا تنتظر وارجوك من تبتعد لا تعودي لي تاني من فات هسه العمر تقول لي لا تنتظر وارجوك من تبتعد لا تعودي لي تاني بين علي التعب وتريد تنساني بين علي التعب وتريد تنساني تهجرني انت وضل لدموعي واحزاني تهجرني انت وضل لدموعي واحزاني لما كل هذه الأحزان بالمغيب أم بالحرمان فأقسم برب الأشجار وبدموع تلك الأزهار لم يمر الشعب ويروا تلك الأفكار حيث نحتت بالعشق على ندى الأشجار وكتبت بكلمة حب مع كل سطوع نهار بين علي الدار وانا انطر وعودك ما عاد يهمني بعد غيابك ولا وجودك بين علي الدار وانا انطر وعودك ما
غيابك ولا وجودك فكلما أمر ما بين الأزهار أرى عيون حبيبتي تدعو وللحب أشتاق
خليني أنا وناسي نحاسب إحساسي غلطة وعشقتك أنا من غلطتي أعاني خليني أنا وناسي نحاسب إحساسي غلطة وعشقتك أنا من غلطتي أعاني بين علي التعب وأنا أنطر وعودك بين علي التعب وأنا أنطر وعودك وعاد إني بعد غيابك ولا وجودك وعاد إني بعد غيابك ولا وجودك DJ Mado.
سنين حبيبي أنا وياك لا مش ممكن أنساك من بالي ما بتروح حنين لغيابك مش حنين من دونك صار أنين لا عندك بدي روح تعرفني أنا يا حبيبي قلبي معلق فيك وصدقني أنا أنا بنسى حالي وما بنسيك وأيام الهنا يا حبيبي عشت بقربك أنت ما أنت أنا ما عاد في بدي أرجع مشتاقة أنا لقيت تعرفني أنا يا حبيبي قلبي معلق فيك وصدقني أنا أنا بنسى حالي وما بنسيك وأيام الهنا يا حبيبي عشت بقربك أنت ما أنت أنا ما عاد في بدي أرجع مشتاقة أنا لاقيك
بكل الحب هنتكلم عن الحب وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب وبكل الحب الحب الذي يداعب قلوب البشر ولكن في الحب السعادة الحقيقية للمحبين
DJ Mado.
بعيد الحب أحلى الكلام تحت ايديكي وعيد وقولي حبي حبي
بحبك أكتر من حالي بحبك وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت رح تعرفي قد ايه بحبك
حبيبي أنا بحبك بحبك قلوبك مش حب وبس مش حب وبس يا حبيبي حبك انا كتير بتوحشني وانا وياك بتوحشني وكل يوم بشوف امك بيوحشني وكل ثانية مش وياك
دي جي مادو
بيقول آه وعطورك الهادية اللي دايبة فيكي كل ما تلمسي بتقول آه لما النسيم بيعدي بيشعل حبيبتي بسمعه بيقول آه وعطورك الهدية اللي دايبة فيكي كل ما تلمسك بتقول آه عايزاني ليه لما تقوليلي بعشقك ما صرخش واملى الكون
دي جي مادو
يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر مين اللي يقدر يعشقك قدي أنا مين اللي يقدر يوصفك زي أنا مين اللي يقدر يعشقك قدي أنا مين اللي يقدر يوصفك زي انا يا حلم نفسي تحلم كل القلوب يا اعلى احساس شدني خلاني ادوم يا حلم نفسي تحلم كل القلوب يا أعلى إحساس شدني خلانا أدوم خلانا أحس إني بشر عايزاني ليه لما تقولي لي بعشقك ما صرخش واملى الكون آه فنيت رح تفتش على صديق رح تفتش على حبيب رجعت هلا عرفت انك صديقي هلا عرفت انك حبيبي كنت حدي كل الوقت بوس عيونك ما تبكي ما كنت شوف دموعك ما كنت اسمع قلبك ولا احس بعذابك كنت دايما حدي وما شوفك كنت دايما قوية رح تفتش على الحب بعيد وما كنت عارف حبيبي حدي سامحيني كان بدي أكتر كان بدي الأجمل كان بدي ما كنت عارف شو كان بدي لا تركتيني فل روح وضيع كنت عارفة رح برجع كنت عارفة قلبي إلك ما تخافي حبيبي هالمرة ما رح فل ما رح أتركك لحالك ما بعرف عيش من دونك ما بعرف حب ما بعرف نام ما بعرف جن بحبك
سامحيني
صوتك وجهك عطرك شعرك لمسة ايدك عم تندلي شايف فيكي ام ولادك شامم ريحة ارضي واهلي عارف خلف البحر الازرق لما الشمس تموت بتخلى عارف انك عمر الجاي لما الماضي ببحرك يغرق قولي بحبك قلبي بيكبر وسع الكون وبرجع اصغر عمري فوق الرمل الدايب قصر الشوق المبني بتاعنا بحلم فيكي وعم بتأمل اكبر مرة